قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلا- ضلاله في النار وما قل وكفى خير مما كثر والهى وان ما توعدون لات وما انتم بمعجزين ثم اما بعد اخواني المشاهدين اخواتي المشاهدات أحييكم من جوهانسبيرج بجنوب أفريقيا وأحيي قناة الناس ونستكمل الموضوع الذي كنا نتحدث فيه وهو الشيطان الرجيم قال الله عز وجل لسورة المائدة يا أيها الذين آمنوا نعم يا رب إنما بص بقى اللي جاي بقى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام الأربعة هنشرحهم رجس مين اللي بيعمل كده؟ من عمل الشيطان من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان شوف شغل الشيطان بقى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين بص عظمة القرآن يا أيها الذين آمنوا نعم يا رب إنما الخمر الخمر إيه هو الخمر الخمر المادة بتاعتها في اللغة العربية خمارة خمارة خمرة خمرة في اللغة العربية يعني يعني غطى يعني دارة يعني ستر فأنا بغطي دماغي بغطي الأرض بغط بستر غطى دارة ستر اسمه الخمر ولذلك جاية منها كلمة خمار وليضربن بخمرهن على جيوبهن سورة النور الله بيقول للمرأة المسلمة اللي بت- بتعبد الله اللي بتحب الله اللي بتقول ربي الله ورسولي محمد صلى الله عليه وسلم وديني الإسلام تغطي فتحة الصدر السبعة دي دي كلتين مش واحدة طالعة لنا فتحة بما اننا فت- فتحت صدرها وقال حط لنا مصحف هنا مصحف ايه ده يا اختي؟ لا ده مصحف بتاع ربنا ربنا طب ربنا يا اختي بيقول لك غطي صدرك ده حجة عليكي والله العظيم في الآخرة ده هتقولي ما كنتش أعرف ولذلك ربنا في سوره النور هو بيقول وليضربن بخمرهن خمرهن اللي بعض المسلمين للاسف يقول لك اه ال- البتاع اللي ايه البتاع اللي بيلبسوه ال- النساء اصلا انا شفت واحده امبارح لابسه البتاع اسمه الايه البتاع بتاع انت ما انتش حافظ اسمه حتى انت ما انتش حافظ اسمه في القران وليضربن بخمرهن ربنا سماه خمار في سوره الاحزاب سماه جلباب بس حافظ اسماء اللعيبه بالاحتياطي مش كده وحافظ الممثلات والتمثيليات والمسرحيات لكن في ديننا اه البتاع طب يا بتاع البتاع ارجع بقى ان شاء الله للقران عشان تعرف اسمه اسمه خمار وليضربن بخمرهن يجي الخمار على جيوبهن يداري يعني اتفق العلماء على جسم ان جسم المراه كله عوره ما عدا الوش والكفين والوش والكفين خل- خلاف بين العلماء يعني بعض العلماء قال لا حتى كمان الوش ما يظهرش والكفين ما يظهروش تقوم تلبس النقاب وتلبس ال- الجوانتي ها وبعضهم قال لا دي النقاب سنه لا مش سنه يعني الخلاف دلوقتي على الوش والايدين سيبنا من الوش والايدين دلوقتي احنا بنتكلم في الجسم للناس والعياذ بالله اللي لابسه باضي واللي سرتها باينه واللي, واللي شعرها باين واللي فاتحه صدرها باينه واللي محزقه نفسها واللي لابسه حجاب 6 اكتوبر المدندش المشرشب ابو سلمه وحبل غسيل البلاوي اللي احنا بنشوفها دي تعب- باسم الحجاب للاسف عايزين ن- نرجع للاصول دلوقتي ناصل المساله فالمسألة دلوقتي إن المرأة جسمها عورة وربنا جاعل الراجل فيها شهوة هو مش موضوعي بس بسرعة يبقى لازم تدارى المرأة وعندنا سورة النور والأحزاب وسورة الأعراف لما نيجي نتكلم بقى عن الحجاب هنتكلم بالتفصيل يبقى اسمه الخمار تضرب المرأة تلبس الخمار وتداري بيه فاسمه خمار ليه؟ لأنه بيستر وبيداري وبيغطي عورة المرأة عشان كده ربنا سماها خمر الخمر بيستر ويداري ويغطي ايه بقى العقل اللي بيسكر مش حاسس بنفسه ممكن يزني في امه في اخته ممكن يبقى قاعد بيتبول على نفسه ويعمل فطيره على الكرسي وهو قاعد وراجل كبير مش حاسس ليه دار عقله الله. هو الفرق بين الانسان والحيوان ايه العقل العقل الله في سوره الاسراء يقول ولقد كرمنا بني ادم بص للحيوان بيعمل زيك بل يمكن في ساعات اكتر منك او اقوى منك يعني انت قوي الاسد اقوى منك وقوته في ايده بتاكل كتير السيد قشطه ياكل اكتر منك آه، مراتي خلفت مش عارف آه، آه، الارنبه بتجيبهم في بطن واحده اللي جابتهم مراتك كلهم بالتقسيط في حياتها بتجيبهم الارنبه كاش مره واحده مثلا ها آه، جلدك مش- التاني عنده فرو يعني لكن الفرق بينك وبين الحيوان هو العقل ولذلك سبحان الله شوف انت بتصطاد الفيل الفيل الاهبل ده شفت فيل تغير شوف الفيل قد ايه لو داس عليك كده يفعصك لكن تحفر له حفره وتحط له عشان هوب يروح واقع فيه ليه ما بيفكرش ما عندوش عقل بص القطه دي والكلب اللي غلبان اللي جاي يطلع جاي يعدي عايز يعدي الشارع تطلع الرصيف بيبص يمين ويبص شمال عشان يشوف العربيات ما عندوش عقل يقول واحد يطلع يجري، تروح تروح ضربها العربيه ويبقى قدامنا سبحان الله اه بس بتشوفه كده ليه بقى؟ عشان صوره عبث قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره لا الحيوانات بتبقى قدامنا هي شايفها ها ملهاش قبر مثلا لكن انا لي قبر من تكريم الله لي ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره كلا لما يقضي ما امره يبقى الفرق بينه وبين الحيوان ايه العقل طب واحد بيذهب عقله بالله عليك واحد بيذهب عقله بيضيع عقله بيستر غطى دارة عقله م? يبقى ده ده, ده نهاره اسود دنيا واخره لان شوف بقى خلاص ضيع عقله اللي ربنا كرمه بيه فاسمه الخمر اسمها الخمر طب الخمر دي اشكالها ايه ما عشان ما يجيش واحد يقول لك ايه آه يعني اصل الخمره دي كانت زمان بيعملوها مش انما دلوقتي احنا بقى White Horse Black and White شمبانيا ويسكي Blue Label مش استنى بس استنى, استنى. الخمر اللي انت بتتكلم عنها دي بالاسماء اللي انت بتقولها ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم انتم ووسائل اعلامكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ياتي على قوم زمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها بغير اسمها اسمها خمر انا يهمني الهدف اي شيء ركز معايا كده وركزي معايا اي شيء يذهب العقل يغطي يداري يستر العقل يبقى اسمه خمر لكن شكله ايه ها ممكن بقى يكون ايه ها ميه زي يقول بقى ها Black White Horse Black and White شمبانيا ويسكي كونياك Blue Label مم. شكل ميه ها حتى هو يقعدوا يشربوا فيه يعمل لك كده مم، يعني انت بتحرق طب ما لو تحرقك ما تبطل يا اخوي تشرب ليه يقول لك والله بشرب عشان انسى انسى ايه والله ما انا فاكر طيب ادي شكل الميه شكلها ميه اتنين شكلها دخان حشيش يحطوه على الفحم وبعدين يشرب فالدخان يدخل على الرئتين ايه الخلاصه اذهب العقل يبقى صوره الخمر هنا ايه ميه ها دخان ها ممكن تكون ماده طريه زي الافيون اللي يحطوها تحت اسنانهم كده او لسانهم ويقعدوا يمص فيه طيب بتمص ها تنزل المعده وبعدين تتنقل مع الدم تروح خلاص برضه ضيعت الدماغ يبقى اسمها خمر احنا بنسميها افيون سم انت زي ما انت عايز ماليش دعوه بتذهب العقل اه يبقى خمر اسمها اسمها خمر شكلها ايه بقى قلنا ميه دخان ماده طريه آه، بودره أها. هيرو- هيروين كوكايين البودره اللي بتتحط في خط دي ويجيب بتاع زي الشاليمو اللي بنشرب بيه ده ويقفل بتاعه ويروح حاططها في مناخيره يروح ساحب خط طويل الخط دخل على مناخير- مناخيره في نغشيش مناخيره جوه آه ضيع عقله آه، اسمها خمر لا لا اسمها بودره اسمها خمر انت بتسميها بودره ما اعرفش انا التسميات دي ها زي الماكس فورد طب ما واحد معاه ابره بيحط له البتاع في الابره وياخد ابره يم- يمشي في الدم تمشي في الدم راح فين على المخ برضه اسمها خمر يبقى يا ايها الذين امنوا انما الخمر اهو ادي الخمر باشكاله يا عالم افرض افرض قدام في المستقبل اخترعوا جهاز ها بص بقى الجهاز ده ايه تحط صبعك فيه كده او تحط ايدك فيه كده مثلا يعني او تحط دماغك فيه اي حاجه ها وتدوس على زرار ها عقلك يروح وتبقى قاعد كده مسطول سكران يبقى الجهاز ده اسمه ايه اسمه خمر خمر دار ستر غطى العقل يبقى يا ايها الذين امنوا انما الخمر ادي انواعه مم. والميسر القمار القمار قمار يعني ايه تخش لي ت- ت- ت- تقامرني اه تراهني اه يلا آه، الفريق بكره ده هيكسب لو فريقي كسب مني 10 وما كسبش آه، تدفع انت 20 انا 10 وانت 20 اللي يكسب ياخد آه، أدي- ده قمار يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب ايه الانصاب دي ما ذبح على النصب يجي قدام الاصنام ويحطوا آه، بتاع زي الترابيزه كده مثلا اه هات الفرخه بتاعتك اذبح اذبح للصنم ده قرب قرب للصنم ده ها لعن الله من ذبح لغير الله ما تذبح في اي حته اشمعنى جاي هنا ليه ها حديث رواه ابو داود رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني نظرت ان انحر ابلا جمال يعني ببوانه بوانه دي منطقه خارج المدينه قال طب ايه اللي مطلعه بره المدينه ما تذبح هنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم استنى شويه دقيقه واحده آه بيقول للصحابه آه، بوانه اللي هو عايز يروح لها دي هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه كان في صنم هناك الناس كانت بتعبده زمان يمكن الراجل العياذ بالله الشيطان لعب بدماغه فحن هناك ولا حاجه قالوا لا يا رسول الله قال هل كان فيها عيد من اعيادهم في مولد هناك بيروحوا الناس يذبحوا بتاع قالوا لا يا رسول الله قال اوفي بنذرك انه لا وفاء لنذر في معصيه ولا فيما لا يملك العبد لكن اتاكد النبي صلى الله عليه وسلم من اول من الحاجتين دول فيها وثن من اوثان الجاهليه هل كان فيها عيد من اعيادهم خلي- خدت بالك اهو ده اللي ذبح على النصب والعياذ بالله اللي النهارده بتلاقي الناس بقى كل واحده سحبه لها مش عارف ايه وايه رايحه ادفع اذبح هناك عند سيدنا فلان وستنا فلان وشله يا ستنا فلان وشله والعياذ بالله هذا ذبح لغير الله ودي تعتبر زي الفطيس يحرم عليك انك تاكل منها لانها مذبوحه لغير الله الله تبارك وتعالى يقول فصل لربك وانحر كأن الله يقول فصل لله وانحر لله انحر الذبح سورة الأنعام في آخرها قل إن صلاتي ونسكي نسكي الذبح بتاعي أهو ومحياي ومماتي لله رب العالمين مع حد لا شريك له ده مزاجك وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام الأزلام دي عبارة عن إيه؟ عارف زي القلم كده ثلاث أقلام مكتوب على واحد منهم افعل ومكتوب على الثاني لا تفعل مكتوب على الثالث لا شيء يبقى افعل يعني اعمل نفذ لا تفعل ما تعملش لا شيء يعني عيد تاني عيد فكان زمان كان عندهم الازلام دي فمثلا انا مسافر بكره اه اسافر ولا ما اسافرش شوف عظمه اسلامنا بقى بيعلمني صلاه الاستخاره هنبقى نقولها ان شاء الله ونقول تفصيلها لان بعض الناس بتغلط في صلاه الاستخاره وبتلخبط اخر لخبطه وواحده قاعده م- مغلبه خطيبها لسه مش عايزه تكتب الكتاب ليه آه اصل كل يوم بنام مش شايفه و- وبتلبس نظاره عشان تشوف الرؤيه كويس مش شايفه كمان ما تخلصي المهم المهم آه، كان زمان بقى يروحوا عاملين كده جايبين الازلام دي الازلام ثلاثه انا بكره مسافر اه اسافر ولا ما اسافرش استنى ارمي الثلاثه مد ايدك خد واحد كده ايه ده افعل الالهه بتقول لك سافر طب لو طلع لا تفعل الالهه بتقول لك ما تسافرش طب طلع لا شيء يعني الالهه بتقول لك عيد تاني لسه الالهه بتتشاور فوق بت... الالهه لسه مش عارفه تدي قرار يعني last decision القرار الاخير بتاعها ما جاش لسه يعني فعيد تاني يعني تهريج تهريج ده, ده, ده اعتماد على غير الله عز وجل لكن احنا عظمه اسلامنا ان احنا بنصلي استخاره بس بصلي استخاره وعلى طول اللي استخرت الله فيه بروح انفذه مش هفضل معطل الدنيا ليه اصل الاستخاره ما ظهرتش لسه اصل النتيجه ما ظهرتش هتظهر امتى يعني ده كلام ده المهم هنتكلم عن موضوع الاستخاره بالتفصيل بعد كده لكن إنما يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان شفت بقى كل اللي بيغ- البلاوي دي من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون طبعا كان لازم اتكلم عن السجاير والشيشه باعتبار ان انا اتكلمت عن ال- الخمره كميه وبعدين الحشيش والافيون والماكسفورد والهيروين وال- طبعا ال- السجاير والشيشه يعني طبعا واخده برضه حكم التحريم لكن مش في قوه او مش يعني مش في نفس السيئات والمعاصي بتاعت الخمره والميسر لكن سيئات ومعاصي برضه ليه؟ لان حتى ال- يعني واحد يقول لك ايه ايوه انت دلوقتي بتقول ان الخمره بتغطي والداره وعلى عقل لا السجاير ما بتغطيش على عقلي عشان اتعودت عليها لكن انا كواحد من الناس لو انا قعدت حتى جنب واحد بيشرب سجاير ولا بيشرب شيشه انا ممكن ادوخ ليه لان انا ما الدخانه ما هيخش حي... ما انا مش متعود على كده لكن انت اتعودت وبعدين انا عايز اقول اللي بيشرب سجاير وبيشرب شيشه بالله عليك انت بتعمل ايه بالله عليك بحلفك بالله انت بتعمل ايه رايح تجيب سيجاره وجايب الكبريت يا راجل ده انت بتولع وشايف النار قدامك اهي اهي ما خفتش من الله ما خفتش من النار دي في الاخره انا ما يغزنيش الا اللي بيشرب لي سجاير ويعمل لي ازاي ادعي لي ادعي لي ادعي لك ادعي لك ازاي يعني طب طلعها وقطعها وانا ادعي لك يا رب اتوب عليه انما انت مصر على المعصيه ده انت بتستهزئ بالله انت مقيم على المعصيه اهو ها؟ ادعي لي ادعي لي وانت عامل إيه بقى؟ ده انا نفسي تشوف واحد بيشرب شيشه بس لو يشوف نفسه على ايه على مرايه قدامه عامل بقه كده. منظر يفطس من الضحك وبعدين بيروح يقول لك بقه جكمان اتنين طالعين من مناخيره ايه ده- إيه اللي انت بتعمله ده عشان كده ما تلاقيش واحد بيشرب شيشه ولا واحد بيحشش لوحده لا ليه تعرف لو عمل لوحده كده ي- ي- يفوق يقول لنفسه ايه الهبل ده ايه العبط اللي انا بعمله ده دخان ايه اللي بدخله على صدري هو ربنا جاعل لي الرئتين عشان ادخل عليهم اكسجين واطلع ثاني اكسيد الكربون وبخار ميه ولا اطلع دخان ولذلك نفسي اخواننا الدكاتره انا جالي ايميل مره بالموضوع ده رئه بتاعت واحد ما بيشربش سجاير ورئه تانية بتاعت واحد مدخن يا ربي دي بيضه زي الفل كده بفتح ودي سودا كان دكتور حتى والله يقول لي والله يا اخ وجدي تحط صبعك في الرئه بتاعته كده اللي بيشرب سجاير ده بعد ما مات بيشرحوه يقول لي والله تطلع بلك على ايدك كده على صبعك ليه كده ليه يقول لك ما اقدرش ما تقدرش ايه انت راجل عيب تقول ما اقدرش عيب تقول ما اقدرش انت راجل الراجل امال بنيجي في رمضان بنعمل ايه طب ما احنا في رمضان بنبعد عن زوجاتنا وعن الاكل والشرب وعن الزفته دي كمان ها يبقى تقول لي مش قادر ازاي مش قادر اتقي الله حرام عليك بعدين في الغلاء اللي احنا فيه ده اهو وكمان نشرب سجاير يا ربي يعني الله لما يديني فلوس يعني بالله عليك هات جنيه كده وولع فيه كده والله لو واحد شاف المنظر ده حرام عليك يا راجل انت- لا، يا راجل انت مفتري تولع في نعمه ربنا طب ال- الدخان بتاع الجنيه طلع في الهواء ها تخيل واحد مولع في الجنيه ده وبياخد الدخان اللي طالع من الجنيه على صدره يعني بيولع في نعمه ربنا وبيأذي صدره ده منطق ايه ده يا ربي وليه يعني ليه الله يرحمه كان اخ آه، معانا في امريكا آه الله يرحمه رحمه واسعه يا رب والله كان مدير المركز هناك في وسبحان الله كان يقول لي والله يا شيخ طبعا في اخر ايامه خرطومين طالعين من مناخيره انبوبه الاكسجين وماشي بيها ومات كده الله يرحمه رحمه واسعه فلما كنت بقول له خير يعني يعني بسم الله ما شاء الله ده انت حتى صحتك بسم الله ما شاء الله كان زم- كان زمان يا شيخ وجدي انا كنت اركب الفرس والله العظيم اجيب الكره من على الارض من وانا على الفرس اجيبها من على الارض كده الكره الصغيره شوف ال- ال- الفروسيه كانت قد ايه ومنه لله اللي كان السبب بقى كنت بشتغل آه، يعني فاتح مكتب محاسبه و- ودخل ازاي من البرستيج انك انت تشرب سجاير حتى بلاش تشربها حطها كده م- يعني فاضيه في بقك ما تولعهاش يعني ومش عارف ايه هوب مره مع مره قال لي ولعتها هوب هوب هوب هوب هوب, هوب صدره باظ قال لي بطلتها من عشر سنين اه بس صدري باظ صدري خلاص انتهى ف يعني ب- بنصح جميع اخواني وأخو... واخواتي للاسف طلع لنا موضه جديده دلوقتي وللاسف الاسف اللي لابسه حجاب يا اللي لابسه حجاب اتقي الله في حجابك خلي عندك دين ما تهينيش الاسلام لما الناس بتشوفك وانت قاعده على القهوه حاطه بقك كده وانت محجبه يقول ادي محجبات اخو بص بص اه واحده محجبه بص بص طب واللي علمها تلبس حجاب دي ما علمهاش ان الشيشه حرام ما علمهاش انها تقعد في الشارع كده وت... وتبقى تحت سماء الله وتقول له يا رب انا بجهر بالمعصيه اهو اهي الشيشه اهي بشربها قدامك اهو ما قادر ربنا سبحانه وتعالى يحبس نفسك ولا يحبس نفسك تموت وانت ايه ها يبعث المرء على ما مات عليه واحد بقى م- مبعوث يوم القيامه يقول له كله والشيشه في بقه قدام ربنا وهيتحاسب والشيشه في بقه قدام ربنا ده كلام يا راجل يا راجل كبر مخك كبر مخك وبعدين عيالك لما يعرفوا انك انت بتشرب شيشه بتشرب سجاير بالله عليك هيبقى ايه ها يجي ابنك بقى يشرب سجاير او على أك- أك- أك- آه. آه. فاقد الشيء لا يعطيه اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون سوره البقره افلا تعقلون يا ايها الذين امنوا لما تقولون ببقكم كده ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون الله يكره يبغض الله تبارك وتعالى اللي بيقول ما بيعملش فاوعى اوعى توبه صادقه الى الله سبحانه وتعالى توبه نصوح الى الله تبارك وتعالى خليك راجل طلعها افركها والله ما اجيبها تاني ولا احطها في بقي بقي اللي بيقول قران اهببه بالريحه المنيله ده انا انا بصراحه والله العظيم الله يكون في عون الله يكون في عون كل زوجه جوزها بيتنيل كده يدخن هيقرب منها ازاي ببقه ده يا ربي ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي ياكل توم ولا بصل او كراث فليعتزلن وليعتزل مساجدنا شوف ما يصليش ما يجيش يصلي ما يخشش الجامع يصلي في البيت ليه عشان ريحه بقي بصل او توم او كراث مهما قعدت عملت بالمسواك ومهما عملت بالفرشه لان دي جايه من الجوف من البطن فتخيل دي اللي طالعه من الصدر دي ده هيقرب من مراته ازاي عشان مثلا يقبلها قبله عاديه ولا بيتكلم معاها والله العظيم ده لما يكون واحد بيكون بتاع سجاير وبيكلمك بتبقى عامل عمال تطلع هو من مناخيره مش عايز تت- تشم اللي هو طالع من بقه وبق الله لا يريك من ريحته ور- ومنظر سنانه يقرف مسفر وليه يا ربي سبحان الله اقول ايه اقول صدق الله القائل في سوره النساء اه والله ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم يعني ايه يعني لو ان الله كتب على الناس فعل المعاصي ما فعلوها يعني لو ان الله قال يا ايها الذين امنوا اشربوا سجاير وزنوا واقتلوا النفس و و و و و, و, و كانت الناس تقول ايه ده؟ ايه ده؟ معقول يا راجل؟ ايه ده ايه ده؟ ده في حد يقول اه سبحان الله ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم لو ان الله كتب على الناس فعل المعاصي والله ما فعلوه ها ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم سوره النساء ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما بس يلا يلا مع الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه اه استنى بقى فاجتنبوه ليه ربك ما قالش حرام لا اجتنبوه اقوى زي ما قال في سوره الحج فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق ها لو ربنا قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام حرام طب خلاص يعني الخمر حرام حرام اه طيب هي حرام الخمره بس لكن انا هصنعها ها هشيلها ها هبيعها ها هي هي بس اللي حرام لا شوف اللفظ بيقول ايه فاجتنبوه اجتنب يعني اديله جنبك وامشي ابعد ابعد عنه خالص مش تشيله يعني هو جوه كده اه شيله بيعه حط لا لا لا لا لا شوف كلمه اجتنبوه يعني هو كده بعيد وانت تديله جنبك كده امشي ابعد عنه خالص يبقى صدق الله القائل لعن الله الخمر بائعه وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحموله اليه و- شوف كم واحد عشرة في الخمر ملعونين معناها ايه ابعد فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه شوف اللفظ بقى فهل انتم منتهون الصحابه كانوا عندهم خمره في البيوت آه. وكانوا بيشربوه بس مش كله ما سيدنا ابو بكر الصديق ما كانش بيشرب خمره اطلاقا لا خمر لا في جاهليه ولا في اسلام مم. لكن يا رسول الله نشرب آه، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون يعني لما تخلصوا صلاة يبقوا اشربوا خمر عشان وانت بتصلي تبقى فايق ونسخت آه، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما آه، سورة البقرة آه، إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما يعني يا رسول الله نشرب ولا ما نشربش نسخت نزلت بقى سورة المائدة بقى أهي اللي هي ده أهي ها يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون الصحابه اول ما سمعوا دي عملوا ايه كله بقى ياخد الخمر ويكبها ويقول ايه انتهينا ربنا بص انتهينا ربنا انتهينا ربنا نفسي الناس تعمل كده نفسي كل اخت بعد ما تسمع كلمه الحجاب وان ربنا امرها بالحجاب وان الحجاب فريضه مش سنه مش يعني اللي عايزه تتغطى تتغطى اللي عايزه تتعرى هي حره لا ده جسمك اللي ربنا خلقه لك تقوم تطلع تجري على هدومها اللي بت- اللي كلها عري دي بتاعته دي في البتاع دي للبيت دي في البيت بس اللي تبقى لجوزي ان شاء الله لكن والله ما اطلع بعد كده كشف عورتي ابدا انتهينا ربنا اللي سمع ياخد علبه السجاير يكسرها انتهينا ربنا بتاع الحشيش ده مش يقول طب اخر نفس لا انتهينا ربنا الله يكرمك انتهينا ربنا بتاع الخمره والله ما هحطها في- خلاص خلصت قال احنا مش هننتهي الا في قبورنا بقى ولا ايه ها فهل انتم منتهون واطيعوا الله حاضر كتابه القران واطيعوا الرسول السنه واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين يبقى ادي منظر تاني من اضلال الشيطان لينا اللي هو آه قلنا الشرك والكفر والعياذ بالله وقلنا دلوقتي ال- الخمر والميسر والانصاب والازلام والبلاوي المنيله دي كلها ربنا سبحانه وتعالى يعافينا منها يا ربي نسال الله سبحانه وتعالى ان يعافينا جميعا يا رب طيب آه لسه طبعا في على حاجات كتير الشيطان بيضلنا بيها دي ان شاء الله في الحلقات القادمه باذن الله آه نكتفي بهذا القدر ال- اليوم ونستكمل ان شاء الله في الحلقه القادمه باذن الله هنتكلم عن بدايتها التبذير وبعدين بقى ايه مظاهر الشيطان نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا تحياتي الى جميع اخواني المشاهدين واخواتي المشاهدات في قناه الناس الحبيبه من جوهانسبيرغ جنوب افريقيا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته